أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثلاثين من خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا تحول فلسطين من حكم مملوكي إلى حكم عثماني شفنا ظهور الدولة العثمانية العملاقة شفنا تحول الدولة العثمانية إلى الخلافة العثمانية سيطرة الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية على 20 مليون كيلومتر مربع نص مساحة أوروبا تقريبا رومانيا ألبانيا بلغاريا آه، الصرب كرواتيا الجبر الأسود اليونان ألبانيا وطبعا بالإضافة إلى الأناضول أو تركيا الآن وكل بلاد الشام بما فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين آه، مناطق الحجاز مناطق اليمن مناطق الخليج العربي العراق بكاملها مصر بكاملها آه، ليبيا بكاملها أجزاء كبيرة من السودان تونس والجزائر دولة عملاقة مهولة تضم بين طياتها أكثر من 30 دولة معاصرة من زماننا الآن الدولة العثمانية طبعا بلغت أفضل آه، فتراتها وأقوى عهودها في عهد السليم الأول وفي عهد ابنه بعد كده سليمان القانوني أو سليمان الأول بعد هذه الفترة حصل نوع من السقوط أو التدهور في الدولة العثمانية عندما تولى الأمور السليم الثاني بإعاز من روكسلان اللي هي كانت الزوجة الروسية اليهودية اللي اتجوزها آه، سليمان الأول أو سليمان القانوني الدولة العثمانية مع ذلك مع هذا بداية الضعف إلا أن هذا الضعف لم يكن ضعفا كاملا هو ضعف فقط عن قوة التوسع لكن ظلت تمتلك كل الأملاك التي كانت في حوزتها بمعنى أن الدولة العثمانية نقدر نسمي زمن القوة بتاعها زمن حوالي 200 سنة متصلة وزمن التوقف هذا 200 سنة تانية أو بالضبط 197 سنة من سنة 974 هجرية عندما توفي, توفي سليمان القانوني ده بيوافق 1567 من آه، الميلاد إلى سنة 1171 من الهجرة بيوافق 1757 من الميلاد يعني 200 سنة تانية عهد توقف عن التوسع لكنه في نفس الوقت برضه عهد قوة وعهد سيطرة على آه، معظم البقاع التي تملكها الدولة العثمانية بل إنها في ذلك الوقت كانت تقاتل في خمس جبهات متصلة يا إخواني يا أخواتي كانت تقاتل في الجبهة الغربية ملوك المجر وملوك النمسا وصربيا وبلغاريا ومن ورائهم أحيانا فرنسا ومن ورائهم أحيانا الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية في روما كانت بتقاتل في الجبهة الشمالية الدولة الروسية اللي كانت بتحاول أن تغير على التتر المسلمين طبعا دولة التتر تحولت بعد ذلك دولة الدولة الإسلامية وكانت تغير عليها روسيا النصرانية الأرثوذكسية وكانت الدولة العثمانية تدافع عن التتر المسلمين ضد الدولة الروسية الكبرى في ذلك الوقت كانت في الجبهة الجنوبية تحارب البرتغاليين أصحاب أقوى أسطول في ذلك الوقت بحري كانت بتقاتل في جبهة البحر الأبيض المتوسط الأسبان الأسبان اللي أخرجوا المسلمين من الأندلس كانوا أحيانا يهاجمون سواحل المغرب غير التابعة للدولة العثمانية ومع ذلك كانت ترسل الأساطيل الإسلامية لنجدة المسلمين في المغرب وكانت تقاتل أيضا في الجبهة الشرقية دولة الصفويين الشيعية المتعاونة صراحة كما ذكرنا قبل ذلك مع البرتغاليين الصليبيين في هذه الفترة اللي هي فترة التوقف عن التوسع أو فترة بداية الضعف اللي هي 200 سنة من أخطر العلامات التي ظهرت فيها ولها علاقة بقصتنا في فلسطين هو ظهور يهود الدونمة ومين يهود الدونمة؟ احنا قلنا قبل كده ان اليهوديين اتطردوا من اوروبا كلها، اتطردوا من آه، اسبانيا، اتطردوا من فرنسا، اتطردوا من آه، انجلترا، واين توجهوا؟ توجهوا الى الدولة العثمانية، وعاشوا في كنف الدولة العثمانية وتمركزوا في مدينة سالونيك، ومدينة سالونيك مدينة عثمانية هي موجودة دلوقتي في دولة اليونان. عاشوا فيها فترة من الزمن إلى أن ظهر في سنة 1035 هجرية بيوافق 1630 آه، ميلادية ولد آه، رجل اسمه ساباتاي تشفي أو تزفي وهو يهودي كان عنده طموح كبير جدا لما يعني كبر بقى عنده 22 سنة ادعى أنه المسيح المنتظر وبدأ يتجمع حواليه بعض اليهود وبعض النصارى وطبعا يعني ظهر زيفه عند كثير منهم لكن في بعضهم اتبع آه، امره وبدا يلف العالم وداخل الدولة العثمانية والدولة العثمانية عندها مساحة يعني كبيرة من الحرية وفي نفس الوقت هي دولة قوية جدا ما بتتأثرش بمثل هذه الحركات زار فلسطين زار أزمير زار مصر يعني لف لف كتير آه، لفة آه، كبيرة في العالم ال- الإسلامي والعالم الأوروبي بل وعمل في سنة آه، 1076 هجرية بيوافق 1666 ميلادية عمل مؤتمر في أزمير وحضروا أعداد كبيرة من اليهود وقسم العالم في هذا المؤتمر إلى 38 جزء ووزع هذه الأجزاء على اليهود اللي موجودين وقال إن كل واحد فيكم هيكون ملك لمنطقة من هذه المناطق باعتبار إن هو المسيح المنتظر على ما يقولون وظهر من الامر باكبر من كده الجراه اكبر من كده انه بدا يعمل مظاهرات في تركيا لاعطائه يعني نصيبه من الملك المزعوم وطبعا يعني عاملوه كانه مجنون لكنه هو بدا يتكلم بشكل آه، واقعي ويحذب فعلا الناس على هذا الامر وتم القبض عليه وحكم عليه بالاعدام وهو في هذه الفترة قبل أن يق- يقام عليه الحكم أعلن أنه قد ترك اليهودية واعتنق الإسلام وبهذا الأمر حفظ دمه ولم يقام عليه ال- حد الخروج على الدولة والاضطرابات والفتنة في داخل الدولة وبقي مسلما في الظاهر وأوعز إلى أصحابه أن يتركوا اليهودية وأن ينضموا إلى الإسلام وأن يتغلغلوا في قيادات الدولة العثمانية في مختلف الأماكن على أنهم من المسلمين وهم من اليهود وفعلوا نفس الذي فعلوه قبل ذلك في أوروبا عندما أجبرهم ال- فيليب الأول آه، ملك فرنسا على إما التنصر وإما ترك البلاد فتنصروا ودخلوا في الكنيسة ال- المسيحية أو الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا عملوا نفس الشيء في آه، الدولة العثمانية وأظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية في داخلهم وكونوا ما يسمى بحركة الدونمة كلمة الدونمة تعني الردة والرد عن اليهودية إلى الإسلام يعني تركوا اليهودية واعتنقوا الإسلام في ظاهر الأمر طبعا وبدأوا يتغلغلوا في آه، القيادات ال- الجيش وفي أماكن أخرى مختلفة بل ودخلوا إلى حزب الاتحاد والترقي اللي احنا نعرف عنه بعد كده بعض التفصيلات مع كل هذه المشاكل التي حدثت في عهد الدولة العثمانية في زمن الضعف أو زمن التوقف عن التوسع بدايات الضعف إلا أنها برضو كان لها فتوحات فتحت في هذه الفترة قبرص وضمتها إلى الدولة الإسلامية فتحت جورجيا في منطقة روسيا فتحت الداغستان جنب الشيشان وفتحت كريت جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط وفتحت أرمينيا أيضا آه، وطبعا ده كان كله في زمن زي ما قلنا التوقف عن التوسع لكن دخلنا بعد كده في زمن التراجع ده بيبتدي من سنة 1171 هجرية لسنة 1327 آه، هجرية عندما سقطت الدولة آه، العثمانية موافق للكلام ده ل 1757 ميلادية لحد سنة 1924 ميلادية يعني تقريبا 156 سنة اللي هو زمن الضعف في الدولة العثمانية اللي هو للأسف الشديد الزمن اللي احنا نعرف تفصيلاته كلها وما نعرفش أي حاجة عن تاريخ الفتوحات العظيمة التي قامت بها هذه الدولة في تاريخ المسلمين أنا عايز أدي بعض الملاحظات على هذه الفترة فترة الضعف الحقيقي في تاريخ الدولة العثمانية اللي هي آخر 156 سنة في عمر الدولة العثمانية اللي قلنا إن هو تجاوز ستة قرون آه، متصلة بقول إن في هذه الفترة وصلت أوروبا إلى درجة عالية جدا من التقدم العلمي طبعا الكلام ده بيوافق القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي اللي هي فترة الحركة والثورة الصناعية في داخل أوروبا بينما لم تأخذ الدولة العثمانية بأسباب العلم في هذه الفترة وهذا أدى إلى آه، سقوطها في نفس الوقت برضو قفل نجم البرتغال وأسبانيا يعني هذه الفترة احنا قلنا قبل كده ان الاسطول البرتغالي وان الحركة الاسبانية وصلت الى اماكن بعيدة جدا في العالم قفل نجم آه، برتغال واسبانيا وبدأ نجم فرنسا وانجلترا يعلو جدا اصبحت انجلترا دولة كبرى تغزو العالم هنا وهناك واحتلت الهند واحتلت اماكن واسعة من العالم وبدأت تفكر في املاك الدولة العثمانية وكذلك فرنسا وايضا في نفس الوقت ظهر نجم روسيا بشكل كبير روسيا الارثوذكسية القيصرية بدأت تفكر وطبعا اول ما فكرت فكرت في املاك الدولة العثمانية ايضا برضو بيهمنا جدا في فترة التراجع العثماني أو فترة الضعف العثماني أن نذكر أنه ظهر في أوروبا في ذلك الوقت المذهب البروتستانتي المذهب البروتستانتي ظهر بزعامة مارتن لوثر الكلام ده كان في سنة 1203 هجرية 1789 آه، ميلادية بتأييد ضخم جدا من اليهود خلي بالنا اليهود دخلوا في الديانة المسيحية تظاهروا بأنهم من النصارى وبدأوا يكونوا المذهب البروتستانتي وقالوا أن المذهب البروتستانتي ده الاعتماد الرئيسي فيه على العهد القديم على التوراة طبعا يهود واهتموا بالتوراة أكثر من العهد الجديد ال- الإنجيل وقالوا أن العهد الجديد فيه تحريفات كثيرة وكل اعتمادنا على التوراة وذكروا أن من أصول البروتستانتي- البروتستانتينية أن ينشأ لليهود وطن خاص في آه، فلسطين وأنه إذا أنشئ لهم وطن خاص في فلسطين فإن هذا سيؤدي إلى نزول المسيح عليه السلام التركيبة ديت ما كانتش موجودة في الدين النصراني التركيبة دي دخلها اليهود في المذهب البروتستانتي والبروتستانت بعد كده اضطهدوا اضطهاد كبير جدا من الكاثوليك فذهبوا وتركزوا في انجلترا واضطهدوا اضطهاد اكبر فانتقلوا بعد ذلك الى البلاد الجديده التي اكتشفها الاسبان وهي بلاد امريكا عشان كده معظم الامريكان عن المذهب البروتستانتي اللي هو بيرى رؤيه واضحه جدا انه لا بد لنزول المسيح المنتظر ان تقام لليهود دوله في داخل فلسطين ومن هنا نفهم نفهم ليه امريكا واقفه كل هذا الوقوف مع اليهود وليه انجلترا واقفه برضه مع اليهود وليه وليه انجلترا ساهمت مساهمه واضحه جدا في انشاء دوله يهود في داخل فلسطين كل ده للتحريفات الكبيره التي وضعها اليهود في المذهب البروتستانتي واللي كانت من جراء دخول اليهود الى الديانه النصرانيه متخفين بعد الاضطهاد الكبير في اوروبا. يا ترى هيحصل ايه بعد كده هو بظهور اليهود بهذه الصوره وهيحصل ايه بعد ظهور المذهب البروتستانتي وهيحصل ايه بعد ضعف الدوله العثمانيه وقوه فرنسا وانجلترا وروسيا ده اللي نعرفه شفنا في الحلقه قبل الفاصل ازاي الدوله العثمانيه دخلت في دور الضعف وازاي في نفس الوقت تزامن هذا مع قوه فرنسا وقوه انجلترا وقوه روسيا وتكلمنا على ظهور يهود الدونمه اللي هم يهود اصلا عايشين في الدوله العثمانيه لكن تظاهروا بالاسلام وتغلغلوا في داخل النظام العثماني، شفنا الامتيازات التي اعطتها الدوله العثمانيه في زمان سليمان القانوني الى فرنسا، كيف بعد ذلك كان لها اثر لان فرنسا اعتبرت النصارى في العالم الاسلامي كله، النصارى في الدوله العثمانيه من اولها الى اخرها اعتبرتهم رعايا لفرنسا واعتبرت روسيا ان كل الارثوذكس الموجودين في العالم الاسلامي رعايه لروسيا وبالتالي بدات تتغلغل هذه الدول في داخل الدوله العثمانيه في زمان ضعفها في هذا الوقت ايضا اتكلمنا على المذهب البروتستانتي وكيف ظهر في اوروبا وتزامن مع ظهور المذهب البروتستانتي في اوروبا الثوره الفرنسيه الكلام ده كان في سنه 1789 ميلاديه بيوافق 1203 هجريه وظهور الثوره الفرنسيه طبعا صحبه يعني سحق لاعداد كبيره من المعترضين في اوروبا لكن في نفس الوقت صحبوا ظهور اوروبا الحديثه وظهور مبدا العلمانيه وفصل الدين عن الدوله وظهور فكره القوميه ورسخت فرنسا فكره القوميه ليس في اوروبا فقط ولكن في العالم اجمع وفكره القوميه ديت هيكون لها اثر كبير جدا على اسقاط الدوله العثمانيه. الدولة الفرنسية أو الثورة الفرنسية لما قامت قامت وراها دولة فرنسية قوية وظهر ملك من أعظم ملوك فرنسا مطلقا في التاريخ ومن أشهرهم وهو نابليون بونابرت وبدأ نابليون بونابرت يحاول التوسع وإنشاء إمبراطورية فرنسية كبيرة ومن أوائل الأماكن التي فكر فيها هي الدولة العثمانية وبالتالي أخذ جيشه هو بدأ يهاجم الدولة العثمانية في عقر دارها في مصر طبعا مصر في ذلك الوقت كانت ولاية عثمانية زي فلسطين زي كل الولايات العثمانية وللاسف الشديد دخل نابليون بونابرت على مصر في حاله من حالات الضعف الشديد حتى هو نفسه اتفاجئ ان هو اقتحم مصر بمنتهى البساطه دخل الى القاهره واحتل مصر وقعد في مصر ثلاث سنوات كامله لكن طموحاته كانت عاليه جدا فكر انه يخرج من مصر ويروح لارض فلسطين وبالفعل راح لفلسطين وحاصر عكا لكن فوجئ في عكا بحصانه عكا الشديده وقعد محاصر عكا ثلاث شهور دون ان يستطيع ان يفتح عكا بل وسقط منه في داخل هذا الحصار اكثر من 2000 قتيل فرنسي لكن بيهمنا حاجه غريبه جدا عملها نابليون بونابرت وهو في عكا وحول اسوار عكا وقبل ان تسقط عكا في يده ولم تسقط اصلا في يده عمل دعوة لكل يهود العالم أن يأتوا إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم الكلام ده قبل وعد بلفور وقبل أي وعود إنجليزية نابليون بونابرت زعيم الفرنسيين والذي اقتحم مصر كما ذكرنا في سنة 1798 ميلادية 1213 هجرية يدعو اليهود من العالم إلى الدخول إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم ليه الكلام ده لأن الثورة الفرنسية تزعمت او تبنت المذهب البروتستانتي اللي كان مضطهد من اوروبا الكاثوليكيه وبالتالي من ضمن ديانتهم انه لابد ان ينشا وطن لليهود في داخل فلسطين حتى يعود او حتى ينزل المسيح المنتظر حصل طبعا انزعاج كبير جدا عند انجلترا وعند روسيا وطبعا عند الدوله العثمانيه طب ليه انجلترا وروسيا لان انجلترا وروسيا كانوا متنازعين مع فرنسا على قياده العالم في ذلك الوقت طبعا الدوله العثمانيه كانت بتمتلك او من ضمن يعني اجزائها فلسطين في ذلك الوقت فحصل نوع من القلق عند الجميع وعرضت انجلترا وعرضت روسيا على الدوله العثمانيه مساعده الدوله العثمانيه ضد الفرنسيين وبالفعل تمت هذه المساعده ودخلت الجيوش العثمانيه الانجليزيه ال- الروسيه المشتركه الى هذه الاماكن واستطاعت ان تخرج نابليون بونابرت ونابليون بونابرت وهو خارج كان معاه 3000 اسير عثماني قتلهم جميعا قبل ان يعود الى فرنسا هي دي فرنسا اللي بيتكلموا ان هي اتت بالنور والعدل الى العالم في ذلك الزمن آه، طبعا انجلترا ما خلصتش آه، فلسطين وما خلصتش آه، مصر من الاحتلال الفرنسي عشان سواد عيون المسلمين او عشان حبا في الدوله العثمانيه هي خلصتهم عشان اطماع خاصه بيها فبمجرد ان يعني خرج الفرنسيون من آه، مصر ومن بلاد آه، فلسطين مجرد ما فكر الانجليز على طول في احتلال العالم الاسلامي والكلام ده ازعج جدا طبعا الدوله العثمانيه وارسلت احد جنود الدوله العثمانيه لانقاذ مصر من الاحتلال الانجليزي والزعيم اللي ارسلته عشان ينقذ مصر للاسف الشديد هو اللي اصبح بعد كده من اكبر الشوكات في حلق الدوله العثمانيه الزعيم ده كان محمد علي محمد علي طبعا شخصية مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي محمد علي كان أحد رعايا الدولة آه، العثمانية أرسلته على قوة على رأس قوة آه، يعني من الجيش العثماني لإنقاذ مصر من الإنجليز ووصل لمصر سنة 1805 وللأسف الشديد بعد ما وصل مصر وبعد يعني بعض ال- ال- التحايلات الكثيرة وبعد أن قتل المماليك البقايا المماليك اللي كانوا عايشين في الدولة ال- الإسلامية في كان في الدولة العثمانية دون مشاكل وبعد ما قتل عدد من العلماء سيطر على الأمور في مصر بل واستقل بمصر عن الدولة العثمانية ليعزل بذلك مصر تماما وطبعا مصر في وسط الدولة العثمانية أو وسط الخلافة العثمانية عزلها بكده وبدأ يتوجه توجها صريحا واضحا لإنجلترا ولفرنسا محمد علي شخصية نفعية تماما لا يبح- لا يبحث إلا عن مصلحته وعن آه، وضعه الاجتماعي والسلطاني آه، كل قضيته كانت ازاي ينشئ لنفسه ولاولاده بعد كده طبعا هو الباني ما هو ليس من الاصول العثمانيه هو اصلا الباني آه، ملتحق بالجيش العثماني عايز ينشئ لنفسه هو عائله خاصه بيه تحكم مصر وتحكم الاماكن التي حولها على قد ما يقدر ويستقل بذلك عن الدوله العثمانيه وطبعا الدوله الانجليزيه والفرنسيه وجدت فيه حلم كبير وبدات تساعده وتن- وتنصره عشان كده بيقولوا ان هو عمل مصر الحديثه واللي عمل مصر الحديثه في هذا الوقت كان التوجهات آه، ال- آه، اللي ليه ما- ناحيه ال- الانجليز وناحيه الفرنسويين وكان ليه احلام واسعه جدا في توسيع ال- الدوله وبالفعل ساعدته آه، انجلترا في ان هو ياخد جيشه ويحتل فلسطين بكاملها ليضمها اليه وبذلك تخرج فلسطين من سيطره الخلافه العثمانيه وتضم الى سيطره محمد علي المنشق عن الدوله آه، العثمانيه طبعا كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها بعد كده واللي شفناها في ايام ال- الخديوي آه، اسماعيل او الخديوي توفيق او الخديوي وغيره وغيره وغيره من اولاد محمد علي كل ده ملوش دعوه بالخلافه العثمانيه في الظاهر ان هذا تبع الخلافه العثمانيه لكن في الواقع هو منفصل كل الانفصال عن الدوله العثمانيه روسيا دعمت الخلافه العثمانيه في حربها ضد محمد علي ومحمد علي بدأ يحارب الدولة العثمانية صراحة بل وانتصر على الدولة العثمانية في أكثر من موقعها في سوريا وفي الأناضول وأصبحت طريقه مفتوحا إلى اسطنبول تخيلوا يعني محمد علي استطاع السيطرة على مصر والسيطرة على فلسطين وخد كل الشام وانطلق حتى وصل إلى است... هي خلاص هيدخل على اسطنبول الكلام ده أزعج الذين ينصرونه ازعج فرنسا وازعج انجلترا لان فرنسا وانجلترا نصروه مش عشان يبقى هو قوي نصروه عشان يهد الدوله العثمانيه فلما بدا يتوسع وتكبر قوته هم راحوا بعد كده ينصروا الدوله العثمانيه ضد محمد علي طبعا هي كلها مصالح وللاسف عميت ابصار المسلمين في ذلك الوقت عن ال- الوضع الصحيح وعن الوحده في وجه الاطماع الصليبيه فبدا المسلمين يتعاونون مع ال- الانجليز تاره ومع الفرنسيين تاره ومع الروس تاره ومع الالمان بعد كده زي ما هنشوف تاره اخرى عشان يحاربوا بعضهم البعض زي ما احنا شايفين في هذه المآسي المتتاليه. المهم الموضوع وصل في النهايه لسنه 1248 من الهجره بيوافق 1832 من الميلاد عملوا معاهده اسمها معاهده كوتاهيه في هذه المعاهدة اتفقوا على أن يرجع محمد علي عن احتلال اسطنبول ما يخشش على اسطنبول وأنه يرجع تاني إلى آه، مصر وانه في هذه المعاهده اقر آه، اقر محمد علي على ان يحكم مصر طول مده حياته وان لا ي- لا يرتبط بالدوله العثمانيه وعلى ان يكون لي راي في اختيار ولاه الشام ولما لقى محمد علي اجتماع انجلترا وفرنسا الى جانب الدوله العثمانيه وطبعا ده كان غريب جدا ضده هو هو اللي الدو- كل توجهه كان آه، انجليزي فرنسي اضطر ان هو يوافق على هذه المعاهده مع عدم رغبته على اتمامها ورجع بالفعل وان كان آه، في نفسه اشياء من هذا الامر. آه، مع مرور الوقت بدا يط- يوسط من جديد الدوله الانجليزيه لصالحه ل- ل- للضغط على الدوله العثمانيه لتعطي له الحكم في مصر ليس مده حياته فقط ولكن في اولاده من بعده وعلى ان يعطى الشام مده حياته ووافقت انجلترا على ذلك الامر وضغطت على الدوله العثمانيه وبالفعل اخذ محمد علي آه، حكم الشام مده حياته وحكم مصر له ولاولاده من بعده وبالتالي دخلت مصر في ذلك الوقت آه، آه، بكاملها في حكم محمد علي ودخلت فلسطين في حكم محمد علي ومما يذكر في ذلك الوقت ان الفلسطينيين عانوا معاناه كبيره جدا في زمن محمد علي وقاموا بعده ثورات من اشهرها ثوره القدس سنه 1250 هجريه 1834 ميلاديه ولشد لكثره الضرائب التي فرضها على الفلسطينيين وقمع آه، آه، محمد علي هذه الثوره بمنتهى القوه على يد ابنه ابراهيم باشا وهذه الثورة كانت في القدس وقام بها 10,000 فلسطيني بشكل مجتمع وعلى فكرة آه، محمد علي لما تولى آه، حكم فلسطين أول طلب طلبته إنجلترا نظير هذه المساعدة التي ساعدته فيها في الضغط على الدولة العثمانية لإعطائه فلسطين وبقية الشام آه، طيلة حياته أول طلب طلبته آه، إنجلترا أن تعين آه، لها قنصلا في داخل القدس ووافق محمد علي وارسلت آه، ال- الحكومه الانجليزيه قنصل في داخل ال- داخل القدس وكانت اول رساله وجهت لهذا القنصل ان يقدم الحمايه الكافيه لليهود في ارض فلسطين ده الكلام ده عين الإنج- فرنسا كانت عليه لما دخل نابليون بونابرت وعين انجلترا برضو اللي بتتبنى المذهب البروتستانتي عليه اول ما دخلت الى ارض آه، آه، فلسطين حتى ولو كان مجرد قنصل في داخل القدس وده اللي هيكون ليه بعد كده اثار ضخمه جدا يا ترى رد فعل انجلترا هيكون ايه رد فعل فرنسا هيكون ايه رد فعل الدوله العثمانيه اللي نزعت منها فلسطين واعطيت لمحمد علي هيكون ايه ورد فعل اتباع محمد علي بعد كده او اولاده في حكم فلسطين وحكم مصر هيكون ايه ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه